حياتي ملأ القلب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد إخواني في الله اللي يشوف منظر المسلمين وهم واقفين يصلوا التراويح طول رمضان وبيسمعوا القرآن كله يقول ان الامة دي اول يوم العيد اول يوم العيد هيكون يوم تحرير فلسطين تفاجأ ان اول يوم العيد هو اكتر يوم بيعصى الله فيه في هذه الامة امال الناس بتسمع قرآن ازاي امال القرآن والقرآن ما بيأثرش ولا ايه هو مش ده نفس المصحف يا اخوانا نفس المصحف اللي كان مع الصحابة مفيش آية راحت منه مفيش جملة وقعت منه مفيش لفظ راح منه مفيش حرف راح منه امال هم فتحوا بيه العالم واحنا واحنا ما بنتأثرش بيه خالص ليه يا جماعة موسى ديان لما قال على العرب لما ضرب ضربة 67 بنفس خطة 56 قالوا له ازاي ما خفتش ان هم يكونوا عملوا حسابهم من الغلطة الاولانية قال لهم العرب لا يقرؤون واذا قرأوا لا يفهمون يا اخوانا لو قرأنا كيمياء وفيزياء ولو ما قرأناش او قرينا ما فهمناش هي مصيبة ولكن مش زي ان الكلام ده يبقى مع القرآن المصيبة ان كلمة موشة ديان دي, دي تبقى بتوصف علاقتنا بالقرآن ده احنا بنقرأ الجرايد باكثر تركيزا مما بنقرأ كتاب ربنا انما اذاعة القرآن شغالة 24 ساعة والناس بتقرا قران وفي النهايه مفيش تاثير مفيش تغيير يبقى معناها ان احنا مش فاهمين القران لو بيل جيتس مؤلف كتاب عن كيف تصبح مليونير شوف كل شاب نفسه يبقى غني هيقرا بتركيز قد ايه وكل كلمه وبرقه وقلم ويعلم ويخطط ويستفاد ده ليه لانه متخصص في الموضوع اللي بيتكلم فيه وانا نفسي فيه ربنا منزل كتاب بيكلمنا عن السعاده في الدنيا والاخره ازاي نقرا الكتاب ده من غير تركيز ازاي يا اخوانا دي جريمه ان احنا بنقرا القران بدون تركيز فضلا على اللي ما بيقراوش خالص قضيه القران ازاي يبقى حياتنا بحقه حقيقي ازاي يبقى في حياتنا ازاي يتلونه حق تلاوته نقراه صح نفهمه صح نطبقه صح الصورة اللي احنا معاها من المرة اللي فاتت صورة مريم صورة مريم بتشوقك لعلاقة رهيبة مع الله انا بحس وانا بقرأ صورة مريم ان الواحد يعني كأن مثلا بيقول لك ده فلان عنده خمس بنات فلان المليارديرز والمركز و و وعنده خمس بنات الاولانية اللي تقدم يتجوزها عينه في الوزارة والتاني خلاه سفير واللي تقدم للبنت التالتة سفره بره معرفش فين فانت تبقى هتموت انك انت تاخد واحدة من بناته اهو صورة مريم اخوانا بتحسك بنفس الموضوع زي وزير كده يقول لك اللي بيقرب منه فلان لما قرب منه خصص له 1000 فدان وفلان لما قرب منه عينه فين وفلان لما قرب منه اداله فيلا في, في مارينا وفلان لما قرب منه فانت نفسك انك كمان انك تقرب صورة مريم اللي قربوا من ربنا اداهم ايه اللي اقبلوا على ربنا عمل لهم ايه حنان ربنا لمين عطف ربنا لمين حب ربنا لمين ود ربنا لمين اللي قربوا من ربنا سبحانه وتعالى ربنا عمل لهم ايه دي صورة مريم بتشوقك انك انت تاخد زي اللي بيسافر الخارج يرجع يبني عمارة ويجيب عربية فواحدة بتقول لجوزها ما تسافر زي بقية الرجالة عشان تعمل لمراتك اللي هم عملوه لمراتاتهم فبالظبط كده لما تتف... لما تسمع او تشوف صورة مريم او تعيش معاها يا رب انا عايز انا كمان يا رب من العطاءات دي عايز انا كمان من النفحات دي عايز انا كمان من الحفاوة دي عايز انا كمان من الحب والحنان والود الود ده يا رب العالمين المشهد الاولاني في سوره مريم مشهد مبهر يا اخوانا مشهد مبهر ومشهد مبكي ومشهد يزلزل القلب ومشهد يفطر القلب الحي مشهد سيدنا زكريا وهو بيقول رب اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبه بيبكي وصدره بيحشرج من الهم سيدنا زكريا مش اول مره الهم ده يجي في صدره ده الهم ده من زمان امال ما اتكلمش من زمان ليه كل ما كان يبص للمرايه ويشوف شعر شعره ده بيقول اشتعل الرأس شيبة مش اشتعل الشعر اشتعل الشعر يعني شعر الرأس شاب اشتعل الرأس دي كلها راس يعني الراء الشعر والحواجب والشارب واللحية يعني تخيل منظر وش سيدنا زكريا بقى شكله ايه وهو كل ما يبص في المراية خلاص هموت يا رب خلاص عمري بيخلص وبيتسحب مني يا رب ولكن هعمل ايه مين هيشيل الدين بعدي هعمل ايه الهم جواه وتيجي لحظة الفتح تخيلوا لحظة الفتح كانت ايه كلمة سمعها سيدنا زكريا من مريم كلمة سيدنا زكريا النبي اللي ياما قال كلمات زيها للناس ولكن مرة سمع كلمة من مريم وهو نبي غيرت له كل حاجة بعد كده ازاي يا جماعة نبي ويتغير مجرى حياته بسبب كلمة امال انت محتاجة تسمعي قد ايه امال انت محتاج تحضر دروس وتسمع شرعية قد ايه يا اخوانا عبادة السماع عبادة سماع الدروس وحضور دروس الجامع وسماع الشرائط الدينية دي من اعظم العبادات نبي يتغير مجرى حياته من عبادة لعبادات اعظم بسبب بسبب كلمة اسمعها من مريم داخل عليها المحراب رزق رزق رزق يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله الكلمة دي زلزلت قلب زكريا رغم انه ياما قالها رغم انه ياما دل الناس عليها يبص لمريم ياه ياه لو زي دي بس راجل مريم مش ممكن تبقى قائدة للأمة ما ينفعش الموقع ده مش هيسده غير راجل يا رب يفيض الهم في قلب زكريا يهرع زكريا على المحراب يقف يصلي والاول مره يرفع ايديه ويدعي بدعاء عمره ما دعا بيه قبل كده لاول مره الهموم المكبوته جوه صدره تخرج لاول مره الهم الرهيب يطلع في شكل كلمات وتوسل الى الله ويرفع ايده لربنا سبحانه وتعالى يا رب اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبه هموت يا رب خلاص يا رب عمري بينتهي يا رب ولم اكن بدعائك رب شقيا 80 90 سنه شريط ذكرياتي اتفتح قدام سيدنا زكريا مره مره رفع ايده لربنا فيها ومره مره نزلت الاجابه شريط عمر سيدنا زكريا كل كرب عدى عليه كل مشكله كل ازمه كل مره رفع ايده وكل مره ربنا نزل له الفرج في حياته وفي حياه الدعوه سيدنا زكريا لم اكن بدعائك رب شقيا واني خفت خايف يا رب مش خايف ان مفيش حد يشيل اسمي بعد ما اموت مش خايف يا رب ان انا انا مش خايف يا رب ان انا ما الاقيش حد يخدمني في كبري انا خايف على دينك انا خايف على الدين يا رب انا خايف على الامه مين اللي هيشيل الدين واني خفت الموالي من ورائي وكانت امراتي عاقره يا رب انا مراتي طول عمرها ما بتخلفش يا رب انا باب الاسباب مقفول عندي بالضبه والقفل والمفتاح يا رب صب الدنيا كله بيقول ان انا مراتي الرحم بتاعها زي الارض البور لا يمكن يطلع نبات يا رب كل الناس بتقول ان ما ينفعش بس انت عندك يا رب ينفع يا رب كل الناس ما تقدرش بس انت تقدر فهب لي من لدنك يا اللي ياما اديت عطاءات لدنيه يا اللي ياما اديت يا رب اديني يا رب يا رب ما عادش ليا امل غير فيك يا رب ما عادش ليا باب غير بابك هب لي من لدنك وليا تتولاه انت اللي هتربيه يا رب زي ما ربيت مريم انت اللي هتعلمه يا رب انت اللي هتنشئه يا رب حتى لو انا مت انت اللي هتربيه يا رب يرثني يرثني يا رب هعلمه كل ايه علمتها لي هعلمه كل معنى علمته لي يا رب هعلمه كلمة الحق هعلمه انه يعيش عشانك هعلمه انه يبقى صاحب رسالة هعلمه انه يبقى جندي لدينك ويرث من آل يعقوب هخليه يرحل في طلب العلم هخليه ياخد حكمة وعلم الصالحين كلهم يا رب يا رب هبنيه طوبة طوبة لحد ما يبقى صرح لحد ما يبقى بطل ينصر دينك ويعيش عشان دينك يا رب واجعله رب رضية يا تخيل شاشة بتتفتح في قلب الأب ساعتها اللي لسه ما بقاش أب هو بيتخيل ان عنده ابن من صلب راجل بيسعى في رضا الله طول الليل في العبادة وطول النهار في الدعوة وسيدنا زكريا مع المشهد الرهيب ده اهو ودموعه على عينيه ودموعه جوه قلبه وفجأة يسمع صوت عظيم يا زكريا ده مش صوت ملك ولا اتنين ولا تلاتة يا زكريا إنا نبشرك يا زكريا إنا نبشرك تبشروني بإيه بمغفرة ربنا لذنوبي برحمة ربنا بشفاء مرض من أمراضي بغلام اسمه يحيى غلام الله أكبر الله اكبر يا امه محمد الدعوه استجيبت الدعوه اللي خفت على البشر كلهم ما خفتش على ربنا الله اكبر يا زكريا انا نبشرك الدعوه اللي كل البشر قالوا عليها مستحيل في قدره ربنا مش مستحيل في ايه يا رب بعد كده ما تقدرش انك تديه في ايه يا رب بعد كده ما تقدرش انك تعمله لنا الله اكبر ابشر يا زكريا ثلاث ايام ومراتك هتبقى حامل تسع شهور وهتبقى اب في خمس دقايق سيدنا زكريا خد سيدنا يحيى من خزائن ربنا في ايه اسهل من كده طريقنا ربنا مفتوح للدرجه دي يا زكريا انا نبشرك وهيبقى المنظر بعد تسع شهور واحد عنده تسعين سنه ماشي شعره ابيض ولحيته بيضه وحواجبه بيضه وشربه ابيض و- وظهره محني واسنان من اسنانه واقعه وضعيف وواهن ومراته جنبه زيه بنفس الحاله وشايلين طفل بي بيرضع او او لسه بي يعني لسه نون ورضيع فواحد يقول له يا عم الحاج ده ابن ابن ابنك ده ولا ايه يقول له ده ابني البكري ابنك البكري لو منظر سيدنا زكريا دخل على عياده حكم وبيقول للدكاتره انا نفسي اخلف هيقولوا عليه ايه تخيلوا يا اخوانا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنا يا رب أنا يا رب أنا يا رب أنت يا رب قادر بس أنا يا رب ما استاهلش ذنوبي وتقصيري وأثامي كل اللي عندي ده يا رب تعمل لي المعجزة ديت مراتي عاقر وأنا بلغت من الكبر عتية وتعمل لي أنا المعجزة دي أنا ما استاهلش يا رب ازاي يا رب انا اخد العطاء ده كله منك يا رب ان يكون لي غلام قال كذلك قال ربك انت نسيت يا زكريا نسيت كرم ربنا اللي غرقك في حياتك بيه طول عمرك نسيت يا زكريا هو علي هين نسيت قدرة ربنا اللي طول عمرك بتكلم الناس عنها يا زكريا نسيت يا زكريا ولم تكن شيئا نسيت ان انت ما كنتش اي شيء اصلا قبل كده يا زكريا نسيت مولاك اللي عشت حياتك تتكلم عنه قال يا رب يا رب طب امتى يا رب طب يا رب ما ممكن يبقى بعد سنة او عشر سنين الدعاء ده يستجاب طب يا رب امتى يا رب اجعل لي آية اعمل لي آية يا رب اعرف بها ان مراتي بقت حامل رب اجعل لي آية طب امتى امتى يا رب هيبقى ليا ابن وهتبقى مراتي حامل وهيبقى ليا ولد من صلب يشيل الدين ويشيل الاسلام قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوية ثلاث أيام يا زكريا ما تكلمش غيري ما تناجيش غيري ما تتكلمش غير مع ربك ومولاك سبحانه وتعالى فخرج على قومه من المحراب الفرح الرهيب اللي في قلب زكريا وهو خارج مش قادر يكتم مشاعره من الفرح بالله مش الفرح بيحيى بس الفرح بالله بكرمه وبعطائه وبجوده وبفضله وبحنانه وبرحمته وبوده وبحبه وبقدرته وبغناه وخارج يقول لهم سبحوا بكرة وعشية فرح فرح بالله سبحانه وتعالى وده يبقى اخر مشهد لسيدنا زكريا في الصورة دي وفي القرآن كله المشهد الأخير في قصة زكريا في القرآن مشهد رهيب وهو خارج بيحث الناس على ان يبقى فرح مهرجان عظيم من الفرح بالله سبحانه وتعالى يا يحيى خذ الكتابة بقوة وبدون اي فواصل ونواصل تدخل على طول في قصة سيدنا يحيى الجندي الجديد اللي طالع عشان ينصر دين ربنا المشهد الاولاني ربنا اللي بيعلمه وربنا اللي بيربيه كان ربنا تسلمه من ايد زكريا كان ربنا تقبله زي ما تقبل مريم من امراه عمران يا يحيى من ربنا خذ الكتابه بقوه ونبدا يا اخوانا مع سوره مريم نتكلم مع سوره مريم باذن الله سبحانه وتعالى انا مش عايز نبقى مستعجلين خالص خالص خالص المهرجان الرباني الرهيب اللي في سوره مريم ده ما ينفعش نستعجل في المعاني بتاعته خالص دي ممكن تبقى اعظم معاني ممكن نعيش معاها في حياتنا كلها المره اللي فاتت ما كلمتكوش عن ترابط بتاع سوره مريم ايوه ما القران معجزه القران كل حاجه فيها ترابط يعني ايه يعني ربنا في سوره مريم جاب قصه زكريا ويحيى ومريم وعيسى وابراهيم وموسى وهارون وادريس واسماعيل اشمعنى دول ليه مش داوود ليه مش سليمان ليه ليه مش انبياء تانيين كتير اشمعنى دول لان يا اخوانا سوره مريم نازله في ايام الدعوه الجهريه عارفين يعني ايه الدعوه الجهريه لما سميه كانت بتطعن بحربه ملهاش ديه لما جوزها عمار يتقتل من التعذيب ومحدش يقدر ينطق لما جوزها لما جوزها ياسر لما ابنها عمار يتغرق في الميه بوجهه ومحدش يقدر يتكلم لما الصحابه كانوا في معتقل وتعذيب وبهدله لحد ما كثير من الصحابه اصابته الامراض في جسده من التعذيب في وسط المرحله ديت الفساد مال الارض الشرك مال الارض الضلال مال الارض خلاص الفساد ده ممكن يتغير ازاي يا رب وفي نفس الوقت الدعوة خطر جدا الدعوة مخاطرة ممكن مجرد دخلتك دار الأرقم هتتقتل هتتذبح هتست... هتعتقل ه... هيحصل لك أي حاجة فتخيلوا ربنا ينزل قصص مين بقى الرابط ما بين كل الانبياء اللي ذكروا في سوره مريم ان كل واحد منهم عاش في فتره كانت من افسد فترات الكره الارضيه ومن اكتر فترات الكره الارضيه في الدعوه كانت خطر فيها ازاي زكريا وعيسى ومريم ويحيى يا نهار ابيض دول كانوا عايشين في عصر الميلاد يا اخوانا اللي هي صفر ميلاديه عصر الميلاد ده اللي كانت الرومان ماسكينه اربع اخماس العالم اللي كانت العاهرات زي سلوم العاهره الفاجره يحيى يذبح من اجلها تخيلوا يا اخوانا الفساد الرهيب اللي كانت الدنيا فيه انتوا عارفين يعني ايه نبي يتذبح عشان عاهره والناس تسكت يبقى الناس دي ايه الشيخ الشعراوي يذبح عشان راقصه من راقصات شارع العرب والشعب المصري سكت يبقى يبقى الحال ايه تخيلوا سيدنا زكريا ينشر بالمنشار وهنتكلم ليه وايه الحكمه وايه العظمه في المعاني دهيت باذن الله سبحانه وتعالى زكريا ينشر بالمنشار المنشار ده ده مهنته ده كان نجار عليه الصلاه والسلام يعني راحوا له لحد بيته او لحد عمله وخدوا المنشار اللي ياما خدم بيه هذه الامه ونشروه بيه عليه الصلاه والسلام يعني ايه يعني الحرمات مستباحه للدرجه ديت الفساد للدرجه ديت الخيانات للدرجه ديت الحكام الفسده العلماء بتوع السوء الموالين للسلطه الوثنيه حاجات لا توصف مهما اتكلمنا عنها ده ده العصر الاولاني فساد رهيب واشتغلوا وعبدوا وجهدوا وقالوا كلمه الحق يجي سيدنا ابراهيم يا نهار ابيض ده سيدنا ابراهيم يا اخوانا كان الوحيد الموحد على وجه الارض كده الارض كلها شرك ضلمه ايه ده يا رب بعد كده يجي سيدنا موسى سيدنا موسى جه في مصر في الوقت اللي حاكم مصر ادعى الالوهيه تخيلوا يا اخوانا يبقى الوضع كان شكله ايه بعد كده يجي سيدنا اسماعيل سيدنا اسماعيل ده النبي اللي بدا من الصفر سيدنا اسماعيل مش ارسل لقوم ده سيدنا اسماعيل ارسل لجزيره صحراء ما فيهاش مخلوق هيفضل ينشئ قوم من اول وجديد ايه ده ايه الهمم دي بعد كده سيدنا ادريس اللي رفع في السماء مكانا عليا عليه الصلاه والسلام رفع ليه زي ما عيسى رفع ازاي يقينا كانوا هيقتلوه زي ما كانوا عايزين يقتلوا عيسى يعني ايه فساد رهيب يا اخوانا جم في اوقات رهيبه من الفساد وفي نفس الوقت كانت الدعوه خطر رهيب ازاي انا عايزك تفتكر نبي نبي في سوره مريم ولا نبي منهم ما تعرضش لمحاوله قتل سيدنا زكريا اتقتل بالمنشار وابشع قتلات سيدنا يحيى ذبح السيده مريم وسيدنا عيسى كان هيتقتل ابشع قتله مصلوب لولا ان ربنا رفعه سيدنا ابراهيم رموه في النار عشان يموت محروق ويتحول لفحمه سيدنا اسماعيل كان ذبيح كان هيذبح اصلا لله سبحانه وتعالى سيدنا ادريس رفعناه مكانا عليا يعني كان هيقتل وكانت الناس هتقتله سيدنا موسى ذروني اقتل موسى هارون ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني يعني ايه يعني كانت الدعوه مخاطره رهيبه طب خلينا بقى كده نرجع بقى لواقع الصحابه لما ينزل عليهم الايات دي في الوقت الرهيب بتاع الدعوه الجهريه دي كان ربنا بيقول لهم شوفوا شوفوا شوفوا الخطر الرهيب ومع ذلك ما سكتوش ومع ذلك كلمة الحق ضحوا عليها بروحهم زكريا اللي طلب يحيى عشان يشيل الدين خايف على الدعوة طب بتقول كلمة الحق يا زكريا ما تسكت عشان مصلحة الدعوة مصلحة الدعوة ده انا كده بموت الدعوة لو سكت ايه يعني اما اموت والدعوة تعيش ويبقى دمي قربان لحياتها ربنا كان بيعلمهم بالقصص دي اوعوا تحبطوا من العباده اوعوا مهما الظروف اشتدت والفتن اشتدت تبطلوا عباده ومحاريب الصوره كلها محاريب اوعوا اوعوا تبطلوا دعوه اوعوا تبطلوا اصلاح اوعوا تخافوا اوعوا تضعفوا اوعوا توهنوا خليكم ابطال زي الابطال دول رغم المرحله الرهيبه اللي هم عاشوا فيها يعني النص الاولاني من الصوره في الاخطار اللي اتعرضوا ليها النص الثاني يا اخوانا بقى اللقاء الثاني الناس دي بقى يوم القيامه واللي عذبوهم يوم القيامه هيرو هيرود اللي هو الملك اللي قتل سيدنا يحيى يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا ياه لما واحد ياباني يعمل حاجة عظيمة ويقول له هتقابل امبراطور اليابان عشان يلبسك وسام المشهد ده يحصل يوم القيامة ولله المثل الاعلى تخيل يحيى وزكريا وعيسى وابراهيم وكل اللي قالوا كلمة الحق ونصروا دين ربنا موكب يوم القيامة تشريف قدام البشر كلهم وكل البشر بيبصوا وكل البشر هيموتوا من اللهفة على ان يا ريتنا كنا عشنا عشان كلمة الحق زيهم يا ريتنا كنا استحملنا زي ما استحملهم تخيل ونسوق المجرمين الى جهنم ورده ابو لهب وابو جهل هيرو- هيرود اللي هو قتل سيدنا يحيى ظباط امن الدوله اللي عذبوا الملتزمين العلمانيين اللي بيحاربوا شريعه ربنا تخيل المنظر المشهد الثاني في اخر الصوره صوره مريم بتتكلم عن ابطال المرحله الصعبه ابطال المراحل الصعبه يا ترى انت ممكن تبقى منهم الزمن اللي احنا فيه نفس الزمن نفس الفساد نفس الضلال نفس الخطر في الدعوه نفس التحديات زمن عايز ابطال مرحله صعبه يا ترى صوره مريم ممكن تخلينا الرجاله دول يا ترى صوره مريم ممكن تخلينا النماذج ديت رجال المراحل الصعبه صوره بتربي رجال المراحل الصعبه نبدا نتكلم في صوره مريم اسم مريم هيوقفنا تاني لما بحس كده ان مدينه علميه كبيره يتكتب عليها مدينه الدكتور احمد زويل اقول سبحان الله يبقى بالتاكيد ما دام الاسم اتكتب على دي يبقى الراجل ده عمل حاجه كبيره جدا في العلم من غير ما اعرفه لما اسم مريم يتكلم على صو... يتكتب على صوره كلها بطولات دعويه وايمانيه ويقين وثقه يبقى مريم دي بطله بقى قد ايه يا اخوانا قد ايه ربنا بيقول دي دي قدوه اقتدوا بيها زي بالظبط كده جامع الدكتور احمد زويل يبقى كل طالب داخل بيتقال له ان ده قدوه قلده فبالظبط كده كل واحد داخل راجل او انثى قلد هذه المراه العظيمه كاف ها يا عين صاد يعني ايه يا رب مش فاهمين يا رب يعني ايه يا رب مريم 98 آية 97 آية فاهمينهم من اول ذكر رحمة ربك عبده وزكريا وآية مش فاهمينها طب ايه رأيكم اما الآية اللي احنا ما احناش فاهمينها دهيت ما نعبدش ربنا بيها ما انا مش فاهمها وال97 آية اللي انا فاهمهم يا رب هعبدك بهم ليل نهار اللي يعمل كده كافر مرتد خارج من مله الاسلام يعني ايه يعني ما يجيش واحد علماني قاذر واحد محارب لشرع ربنا يقول لك اللي مش فاهمه مش هطبقه ده كده بره خالص والعياذ بالله اللي, اللي يقول لك اللي فاهمه مش فاهمه مش هطبقه كافها يا عين صدى هتتقري زيها زي بقيه الايات وهتبكي منها زيها زي بقيه الايات وتدخل الجنه بسببها زيها زي بقيه الايات ذكر رحمه ربك عبده زكريا وقفنا مع اول ايتين المره اللي فاتت يعني احنا مش بنراجع الوقت احنا بس بنجيب ايه ما في معاني كل ما هتبص في الايه هتلاقي معاني تانية القران عطاؤه عظيم ما بيخلصش والله لو قعدنا سنه كامله كل اسبوع نتقابل ونشرح نفس الايات والله كل مره هيبقى كلام تاني خالص كان احنا اول مره نشرح الايات لانه كلام ربنا لانه كلام الملك العظيم سبحانه وتعالى 1400 سنه العلماء قاعدين يستنبطوا من الايات دي ولسه ما بتخلصش ذكر رحمة ربك عبده زكريا آية تبكيك لما تفتكر ان نظرة رحمة واحدة قلبت حياة زكريا طب نظرة رحمة يا رب يا رب ذكر رحمة ربك بتذكرنا بيها ليه يا رب بطمعكم في رحمتي بطمعكم في الامل فيا ذكر رحمة ربك ايه الرحمة دي يا رب اجابة الدعاء طب يا جماعة اللي محروم من اجابة الدعاء ده محروم من ايه محروم من انه ما بياخدش ال ال ال تموين الشهري من الجمعية الاستهلاكية محروم ان هو ما بياخدش اعانه شهريه من الحكومه ده محروم من اعظم جسر امدادات في حياته محروم ليه سايب نفسك من غير دعاء ليه سايب نفسك ومحبط نفسك في اعظم عباده في حياتك ليه ذكر رحمه ربك يعني اللي اداها يديك بس انت امشي في نفس الطريق عبده رحمة ربنا لمين رحمة ربنا للمقبلين عليه رحمة ربنا للتائبين إليه رحمة ربنا للي كل قلوبهم مخلصة لربنا عبده زكريا لما بقارن يا اخوانا اول ايه من سوره مريم ذكر رحمه ربك عبده وزكريا باخر ايه من سوره مريم وكم اهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزا يعني إيه دي معجزه من معجزات القران ان كل سوره من سور القران اولها واخرها لهم علاقه ببعض وفي ترابط ما بين كل اياتها والصوره لها علاقه بالصوره اللي قبلها والصوره لها علاقه بالصوره اللي بعدها اعجاز رهيب طب ايه العلاقه بين اول مريم واخر مريم اول مريم حبل الرحمات نازل موصول يمد عباد ربنا اخر مريم وكم اهلكنا الاهلاك ده مش قتل الاهلاك ده استئصال استئصال من الارض تماما هل تحس منهم من احد فين الفساد بتاعهم او تسمع لهم ركزة فين الافساد بتاعهم هل تحسوا منهم من احد مش دول اللي كانوا بيجروا في الشهوات والنوادي والكلبات والنايت كلبات وشارع الهرم والمعاصي والسعي على الشهوات فين الفساد انتهى او تسمع لهم ركزة ايه الركز الركز لما يكون صياد ومعاه شوية كلاب بيصطاد بيهم يقوم لما يجي الفريسة تقرب الصياد بينه وبين الكلاب سين لغة يعني يعني لغه يعني يعمل لهم مثلا كلام معين او صوت خافت معين يعني يلا انطلقوا على الفريسه يبقى او صوت معين يعني استعدوا عشان تنطلقوا على الفريسه ده الركز يا اخوانا في اللغه الرجز مع دول ان اهل الباطل والكلاب بتاعتهم الكلاب اللي كانت شغالة عند الفاسدين والمفسدين امثال الحاكم السابق لما كانوا يقعدوا يخططوا ضد الملتزمين طول الليل وضد الدين طول الليل وازاي يدخلوا المخدرات في البلد وازاي يخلوا المواقع الجنسية مليون موقع وازاي الملتزمين يخوفوا اهاليهم من الالتزام بتاع اولادهم وازاي يعتقلوهم اهو ده الركز الكلاب اللي قاعدة تخطط عشان في الاخر تنطلق تنطلق على الفرائس الملتزمة وتنهشها ربنا بيقول لك فين بقى التخطيط وفين الاجتماعات وفين وفين وفين او تسمع لهم ركزة الفساد راح والافساد راح اتقصوا اتقطعوا اكتثوا استؤصلوا اول آية الرحمات نازلة واخر آية العذاب والاهلاك والاستئصال هو ده اسم الرحمن اللي ذكر 16 مرة في سورة مريم اللي لو ما فهمناهوش من سورة مريم مش هنفهمه سور اسم الرحمن معناه اللي هو زي الجنين اللي جوه الرحم خد بالك الرحم اسم الرحمن جنين جوه الرحم الحبل السري داخل جواه بيغذيه بالرحمات لو اتقطع كل حاجه ضاعت اهو الرحمن كده اللي لو وصلك انت اتوصلت بكل رحمه ولو قطع عنك رحمته زي الجنين اللي اتقطع عنه الحبل السري بالظبط انتهت النص الاولاني من سوره مريم الرحمات والوصل والنص الثاني والعياذ بالله قطع الرحمات عن من عاند الله سبحانه وتعالى القرآن معجزاته كتير جدا يا اخوانا ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفية والدموع سيلة على عينيه وصدره بيفضفض وبينادي وبيناشد قال رب إني وهن العظم مني وهن العظم مني واشتعل الرأس الشعر كله بقى ابيض في كل الوش الاسنان وقعت العظم لما بيعجز غير العظم لما بيمرض العظم لما بيعجز يبقى الانسان بقى جلد على عظم يبقى كل الجسم عجز يعني تخيل منظر سيدنا زكريا ومكمل وواقف ده مدد من الله بقى زي سيدنا محمد اخر ثلاث سنين بعد ما حطوا له السم في خيبر بيجي له الام ذبحه صدريه ومكمل وبيجاهد وبيصلي القيام طول الليل عليه الصلاه والسلام ده المدد يا اخوانا يعني ايه مدد ربنا مدد ربنا يعني العربيه ما فيهاش غير مي... غير, غير 5 لتر بنزين ومشت 100000 كيلو ازاي ده المدد بقى من عند الله سبحانه وتعالى واني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبه اشتعل سيدنا زكريا بيبص للشيب كانه حريقه كلت الجنه الخضراء اللي كانت على راسه من علامات الشباب يعني حزين على العمر امال احنا نحزن قد ايه اللي ما ضيعش لحظه من عمره حزين امال احنا نحزن قد ايه الايه دي بتوقفك المؤمن عايز العمر ليه عشان يعبد ربنا المؤمن عايز الولد ليه عشان ينصر دين ربنا مين فيكو يا شباب عايز العمر عشان العبادة طب بدليل ايه ان كل يوم عندك عبادة مين فيكو عايز يتجوز ويخلف عشان نصر الدين ربنا مين فينا دي نيته عايزين نتغير عايزين الايمان يتجدد في قلوبنا واشتعل الرأس شيبة الاية دي وقفت علماء البلاغة تفسير الزمخشري والكشاف الكشاف والتحرير والتنوير وكل التفاسير اللغوية وغير اللغوية وقفت قدام الاية ديت اشتعل الرأس شيبة ايه التعبير الرهيب ده مش اشتعل رأسه الشيب لا ده زي فجرنا الارض عيونا الارض كلها كأنها بقت عيون الراس ما عادش فيه ولا شعره واحده ما شابتش واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا يا لم اكن ولا مره يا رب ولا مره رفعت لك ايدي وما اجبتش دعائي يا رب ولا مره يا رب عمري ما رديت ايدي قائبه يا رب يا رب ده انا عايش في غير خيرك انت اللي ياما اديتني انت اللي ياما اكرمتني انت اللي ياما فرجت عليا بيعمل ايه بيتوسل الى الله بالله يا رب انت ياما اديتني اديني انا عايش في خيرك انا لحم اكتفي من خيرك يا رب بدعائك يعني السبب الوحيد في حياتي هو كان الدعاء يا رب ما اعرفش غير بابك زي واحد بيقول لواحد انا طول عمري عايش في خيرك وعمري ما حصل لي مشكله وانت موجود بيقول لي ربنا كده ولم اكن بدعائك رب شقيه كلمة شقية هنا غريبة جدا يا جماعة يعني الواحد وقف قدامها يدور في التفاسير يعني ايه شقية يعني انا لو انا بتكلم كنت اقول ولم اكن بدعائك يا رب محروما ما اتحرمتش انما شقي يعني كنت من غير الدعاء هبقى في شقاء سيدنا زكريا فهم القضية ان الارض دي كلها شقاء والناس كلهم اشقياء والدنيا دي كلها شقاء ربنا قالها لا يخرجنكما من الجنة فتشقى كل اللي بره الجنة شقاء وتعاسة وحرمان وألام وكرب وبهدلة وخوف وحزن وقلق إلا أهل الدعاء بس هو الدعاء لم أكن بدعائك رب شقية عكس الشقاوة والسعادة يعني يا رب أنا عشت سعيد بسبب الدعاء أنا عشت في نعيم بسبب اتصالي بيك أنا يا رب اتصالي بيك عيشني أجمل حياة وأعظم حياة وأسعد حياة زكريا يا أمة محمد اداكوا سر السعادة في جملة سر السعادة في الدعاء والاتصال بالله وسر الشقاوة في عدم الاتصال بالله عشان كده بدعائك بعض العلماء قالوا اي بعبادتك يعني طول ما انا كنت مع عبادتك ومع دعائك عمري يا رب ما شقيت بدعائك الباقي هنا قال لك للمصاحبه يعني يا رب ده انا عايش بالدعاء ده الدعاء ده صاحبي ده الدعاء انا وهو كده اهو ده الدعاء ده ما كانش ساعه بيفارقني ولا يوم بيفارقني ولا ليله بتفارقني ولا مشكله بيفارقني ولا كرب بيفارقني كل حاجه يا رب يا رب يا رب هي حياتي كلها هي سر سعادتي في كلمة واحدة يا رب كلمة فرح لم أكن بدعائك يا رب شقية الناس كانت في شقاء وأنا كنت في نعيم بسبب صلاتي بيك يا مولاي بسبب قربي منك يا مولاي من غير الدعاء تعيش شقي طبعا ازاي 90% من الامراض ملهاش علاج 90% من مشاكل حالات حياتنا ملهاش اسباب اصلا 90% من احلامنا ما عندناش امكانيات نوصل لها 90% يا اخوانا من بلاءات العالم ملهاش اسباب لحلها يعني من غير يا رب عيش بقى مع كل المشاكل دي بلا اسباب ولم اكن بدعائك رب شقيا طب يعني انت بتقول الكلام ده طب انا بدعي وربنا ما بيستجيبليش يا راجل بتدعي وربنا ما بيستجبش انت عارف انت عامل زي ايه زي اللي بيقول لك انت بتكلمني على الاكل طب انا اكلت وما بشبعتش يا سلام يبقى انت عندك مشكله انت بقى شوف عندك مشكله ايه بقى عندك يعني عندك ازمه ولا ولا ايه قضيتك انما مفيش حاجه اسمها واحد امتنع عن الاكل ليه اصل انا اكلت مرتين وما شبعتش يا سلام لو ما اكلتش هتموت لو ما دعيتش هتشقى ما ينفعش يا اخوانا ما ينفعش حياه من غير دعاء الايه دي بتدينا صاحب لينا في حياتنا كلها كل واحد يكتب الايه دي في ورقه ويعلقها في اوضته ولم اكن بدعائك رب شقيه ويبقى السلاح الوحيد امام اي كرب او اختيار او حلم او امل يا رب يبقى كلمة يا رب يا سر سعادتنا في الحياة وإني خفت الموالي من ورائي أنا يا رب أنا خايف على الدين يا رب خايف على الدين من مين من الموالي الموالي دول مين اللي هم اقرب ناس لزكريا اللي هم قرايبه يا جماعه سيدنا زكريا كان ملك عشان قرايبه هم اللي يورثوا الدين بعده سيدنا زكريا اخوانا كان نبي وكان امال مين الموالي اقرب ناس للشيخ بيسموهم الوقت ايه الصف الثاني واني خفت الموالي لما ببص للصف الثاني ما حدش يشيل يا رب مين اللي يشيل يا رب اللي مشغول بدنيا واللي مشغول بشهرة واللي مشغول مين يشيل يا رب مين يشيل الدين مين مشغول بدينك مين مشغول بنصرة دينك مين يضحي بعمره عشان دينك الموالي اليهود اليهود يا رب هيضيعوا الدين اليهود اللي سليمان قال هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي احسن لو فضل بعده اليهود ياخدوا امكانياته يسخروها فضلا للناس اليهود اللي النبي عليه الصلاه والسلام قال اخرجوهم من جزيره العرب ليه سرطان هيضيعوا الامه كلها لو فضلوا فيها سرطان زي ما دمروا كل حكام المسلمين وفيروسوهم الا من رحم الله سبحانه وتعالى لما سكنوا في المنطقه اني خفت الموالي من ورائي مين اللي يشيل يا رب فين الصف الثاني يا رب انا عاوز ولد ليه مش عشان يشيل اسمي عشان يشيل الدين مش عشان يبقى امتداد لذكري عشان ذكرك ينتشر في الارض يا رب انا عايز الدنيا عشان الدين مش عايز الدنيا عشان دنيا دنيا فانيه وحقيره وزائله وملهاش اي قيمه واني خفت الموالي من ورائي وكانت امراتي عاقره وكانت ايه امرأتي عاقرة وبتدعي امرأتك من وهي طول عمرها عاقرة دي يعني لا يمكن تنجب مستحيل تبان وبتدعي يا زكريا ايه اليقين ده ايه الامل في الله ده مين فينا يا اخوانا ممكن يبقى معمي ويقف يصلي قيام ليل يقول يا رب انا عايز اشوف محدش بيعمل كده ليه ليه يا اخوانا ما هو مستحيل وربنا اداله مين مشلول ويقف يصلي قيام ليل ويقول يصلي على كرسي ويقول يا رب انا عايز امشي مين عنده سكر او ضغط ويصلي قيام ليل ويقول يا رب اشفيني مين عنده قلب او شرايين تجيه ويقول يا رب اشفيني مين عندها بقى لها 20 سنه ما خلفتش وتقول يا رب اديني ولد يا اخوانا يا اخوانا وما فيش اسباب يعني نيأس وكانت امراتي عاقرا وواقف وبيدعي الامل في الله الكلمه ديت نكتبها ونكتب تحتها كده الامل في الله مهما عدمت الاسباب وكانت امراتي عاقرا يعني سبب عدم الحمل يا زكريا مراتك زي ما كل راجل يقول لك مراتي ما بتخلفش هو ينسبها لمراته لا ده كان بيقول له بلغت من الكبر عتيه يعني سيدنا زكريا كان منصف نسب الموضوع ليه ولزوجته عشان يبقى منصف يعني ايه ده دي المروءه مع الزوجه وحسن العشره طب انت مراتك عاقر طب ما كنت تتجوز مش انت عايز ولد يا جماعه الناس دي عامله الله بلا اسباب فعملها بلا اسباب الناس دي ما بتبصش للاسباب اصلا هو ربنا واقف قدام قدرته على وهب ولد ان الرحم يبقى بيخلف وما بيخلف يا اخوانا ده معاملة تانية وافاق من اليقين تانية وانشغال بالدعوة عن كل شيء تاني عارفين اللي اتقالوا ليه ما انا بتتزوج لما كبر قال لهم لو تذكرت لتزوجت هو مش مش عايز يتجوز هو نسي ان هو يتجوز واني خفت الموالي من ورائي وكانت كانت طول عمرها مخلوقه كده امراتي عاقره عايز ايه فهب لي من لدنك وليا هب هبه يا رب نقطه ميه تبقى بني ادم ده هبه ليه عشان خاطري يا رب دعاء حبيب لحبيبه دعاء حبيب عارف حبيبه متحنن عليه قد ايه عارف حنان حبيبه عارف حب حبيبه ليه قد ايه ليه عشان خاطري يا رب رجائي في رحمتك يا رب من لدنك من لدنك دي كلمة لازم واقفة معاها من لدنك دي كلمة فضيحة للأسباب كلمة هزيمة للمادية عطاء لدني بلا أسباب قبل من لدنك يا اخوانا الله الاسباب الناس عبدوا الاسباب اخطر مرض في الامه دلوقتي التعلق بالاسباب والوسايط والمراكز والدوله اللي جيشها قوي نخاف منها وال... والجيم ولا يدين الصحه يا اخوانا ايوه الاسباب مهمه وكلنا بنروح جيم ومين اللي ما بيروحش او ما راحش ولكن القضيه القضية ان حبيت الدواء دي في بقك بس ايه اللي في قلبك القضية دلوقتي الله يعطي بالسبب احفظوا دي الله يعطي بالسبب وبدون السبب وبضد السبب وقد ياتي الاسباب ولا تاتي النتائج الله يعطي بالسبب عادي واحد ومراته اتجوزوا وخلفوا يعطي بالسبب وبدون السبب بدون السبب بصوا للسعوديه جنبنا ودول الخليج الواحد بيبص لهم ويضرب كف بكف من قدره ربنا سبحانه وتعالى الناس كانت ماشيه حفاه ما عندهمش حاجه اصلا ياكلوها كانوا ممكن يجيبوا شويه عظم مرمي من السلخانات او حاجه زي كده ويعملوا عليها شوربه كل شهر ولا شهرين ده ده بقى الحاجه يعني اللي واصل والغرب شغال ليل نهار اختراعات ومصانع وزراعه وصناعه والشرق شغال انتاج ومشاريع وتنميه فجأة ربنا يدي لدول الخليج بترول من تحت رجليهم يبقوا مليارديرات العالم الشرق كله خدامين جايين يشتغلوا عندهم والغرب كله بيمد ايده لهم يدوا له البترول لو منعهم انهم يشتروا منتجات الشرق والغرب من الصين لامريكا هيفلسوا في 24 ساعه لما واحد منهم بينزل اي دولة اوروبية ولا امريكية يا نهار ابيض شوفوا رئيس امريكا لما رئيس السعودية بينزل بيتقلب يستقبله في قصره الخاص ويروح ايه ايه ايه يا اخوانا ده دول عملوا ايه يا اخوانا ما عملوش حاجه يعني ايه يعني يا اخوانا ده رزق ربنا بقى ده يعطي بلا سبب بدون سبب لما بصيت في اغنى 100 ملياردير على مستوى العالم استغربت ان كتير منهم اصلا مش متعلم معهوش شهاده يعني مش قضيه ذكاء بقى وف... ذكاء مين يا ابني ده رزق ربنا يعطي بلا سبب زي سيدنا زكريا كده بلا سبب بل بضد السبب بضد السبب برضه زي سيدنا زكريا لان في حاجه منع في حاجه بتقول لا في اسباب ضد الكلام ده زي مين يا اخوانا زي ابراهيم زي ابراهيم هيترمى في النار يا رب كان ممكن ان هو يهرب لا طب يا رب تيجي ريح تطفي النار لا مطر ينزل يطفي لا امال ايه ده هيترمى في النار والنار مش هتحرقه يعني ايه ده اسمه القهر يعني ايه يعني انت واقف عايز تقتلني طيب خد المدفع اهو ها المدفع اهو وخد الرصاص وعمر المدفع عمرت اهو واضرب واضغط على الزناد ضغط الرصاصه مش هتتحشر جواها طلعت دخلت في قلبي ووقفت ابص لك واضحك يا نهار ابيض هتعمل انت ده القهر بقى يعني انت جبت اخر اه بالظبط كده ده اخركم سيدنا ابراهيم سامعين صوت تسبيحه جوه النار سامعين صوته جوه النار وهو بيقول حسبي الله ونعم الوكيل سامعين صوته اتقهروا بقى موتوا بقهرتكم يعطي بضد السبب وقد تأتي الأسباب ولا تأتي النتائج يعني ايه يعني موضوع خطير جدا يا اخوانا موضوع انتوا عارفين ان اول سبب للموت على مستوى العالم الدواء الدواء اللي الناس بتاخده عشان تروق اول سبب للموت الدواء اللي اتوصف غلط الدواء اللي جرعته غلط الدواء اللي عمل interaction جوه الجسم تعارض مع دواء تاني الدواء اللي بيجيب حساسيه الدواء اول سبب للموت في العالم الدواء صيدلي تدخل تلاقي الصيدلي ماسك منديل وعينيه حمراء ومناخيره سايله وقاعد يا عيني يمسح وحواليه ألف دواء عملوا له ايه ربنا بيفضح الاسباب فضيحه للاسباب اكبر دكاتره العالم في كل تخصص ما بيموتوش الا بالتخصص ده اكبر استاذ قلب يموت بالقلب اكبر استاذ جراح غده كظريه يموت بالغده الكظريه اكبر استاذ جراحه جهاز هضمي يموت بسرطان في الجهاز الهضمي اكبر استاذ كبد يموت بالكبد ليه ربنا بيقول لك الموضوع مش اسباب كان يشفي نفسه بقى كان يشفي نفسه تلاقي لعيب رياضي قوي جدا ويقوم واقع في الملعب ميت ايه القو ده في عز قوته يا رب ربنا مش بالاسباب يا حبيبي مش بالاسباب يا اخوانا يا اخوانا لما يجي السبب افتكر ان السبب بدون المسبب فالصو ولما يغيب السبب افتكر ان ربنا خلق الاسباب عشان تحكمك انت مش عشان تحكمه هو افتكروا دي كويس قوي يا اخوانا قد جعل الله لكل شيء قدرا الاسباب مهمه بس لها قدر عشان كده الصفحه اللي قبل الصفحه اللي بنتكلم فيها ده ايه الصفحه اللي قبلها على طول في سوره الكهف واتيناه من كل شيء سببا يعني ربنا معتبر الاسباب ولكن ليها قدرها ليها قدرها انما الجنون بتاع الاسباب اللي عند الناس شوفوا ربنا بيوصف الجنون في الاسباب ازاي بيقول لك ايه بيقول لك يحسب ان ماله اخلده ده مجنون لما تبص في موتات اغنى اغنياء العالم قال لا هو في واحد بسبب فلوسه خلد لا مفيش ما حصلش ده امال ده بيحسب مجنون تعلق جنوني غرور في الاسباب جنان الناس عندها جنان الاسباب الناس قاعده تحشد اسباب وهي اصلا ما وقفتش وفكرت الاسباب دي قيمتها ايه ولا هتعمل لها ايه لما تشوف دولة جيشها قوي جدا وتتهزم قدام دولة ضعيفة زي امريكا اما تسحل بها الارض في الصومال اما تشوف ملك وجاله مرض ومات وما قدرش يعمل حاجة اما تشوف ملياردير ويمرض وممنوع ياكل حتة سكر ولا حتة بقلاوة اما تشوف دولة امبراطورية عظيمة زي روسيا وفجأة 75% من شعبها تاني يوم ياكل من الزبالة اما تشوف واحدة مبهرة في الجمال وتعيسه وجوزها اتاخر جوازها ولما اتجوزت اتطلقت ولما اتطلقت ليه لانها توكلت على جمالها مش على الله مش لانها جميله الجميله واللي مش جميله مفيش اي فرق في فرصه السعاده عند الاثنين لان السعاده مش بالاسباب اصلا مش ب... ولا بالجنه ربنا قال واما الذين سعدوا ففي الجنه ربنا قال واما الذين سعدوا ففي الجنه لا امال سعدوا حتى الجنه ما فيش فيها سعاده الا بالله عشان كده سعدوا ضمير مبني للمجهول هو السعاده عند ربنا بس ولكن مين اللي يفهم كده مين اللي يفهم كده هب لي من لدنك وليا وليا يعني ايه وليا واحد بس يا زكريا طمام كتير اهو ما الملتحين ومرقبات مالين الشوارع والجوامع مين اللي يشيل القضيه مش عدد يا اخوانا مين اللي يشيل مين اللي شايل هم الدين زكريا طلب من ربنا واحد يا زكريا واحد واحد ليه اصل ال... يا اخوانا الفتره بتاعت سيدنا زكريا نفس الفتره بتاعتنا الناس مموهه ملهاش لون يعني ايه يعني في رمضان مالين الجوامع عياط اول ليله في العيد الفيلم القذر بتاع اللي اسمه ايه ده يحقق اعلى انتاج في تاريخ السينما ازاي يا ناس اللي يشوف الناس في رمضان يقول دول عباد نساك هم كده ولا كده انت مش عارف اللي يشوف الناس اول ما قالوا هيكبوا ميه النار المل... السنيين على وشوش اللي مش منقبات يا خراشي والناس مرعوبه بالسلفيين والحقوا السلفيين والسلفوبيا يتقالك ان الناس مش طاقه سلفيين صورها ترسم ميكي وميمي بنقاب ولحيه الشعب كله يقطعه قال لا ده لو الشعب كله سلفي ما كانش عمل كده هو الناس دي سيدنا زكريا شخص المجتمع لما المجتمع بيبقى مايع كده ماشي ورا اي حد كده يبقى الحل مش مش عدد الحل قيادة الناس عايزة قيادة قدوة تمشي وراها وهو ده اللي ناقص مصر اللي ناقص مصر اثبت قدوه وقياده ان ربنا يبتعث قاده يشيلوا الدين عشان كده طلب واحد طب يا زكريا ده الواحد ده لسه هيبقى نون وهيكبر وبعد ده انت قدامك 20 سنه مين قال لكم ان الحل في سنه يا جماعه مين يا ملتزمين ويا ملتحين ويا منقبات ويا اخوان ويا تبليغ و... ويا اللي شايلين هم الدين قال لكم ان الحل في سنه مين قال لكم كده ده الحل طويل هب لي من لدنك وليا ولي من اولياء الله سيدنا زكريا بيدعي بولي من اولياء الله يا علو الهمه في تربيه الاولاد النيه في تربيه الاولاد سوره مريم دي بقى واقفه لازم نقفها سوره مريم خطيره جدا في الجو الاسري ازاي كان ربنا بيقول ان في وقت الشده والازمات دي لازم كل واحد يهتم باسرته لازم يهتم بمراته واولاده وامه وابوه و... ليه سيدنا زكريا هب لي من لدنك وليا مع ابنه طب سيدنا يحيى بعده برا بوالديه مع امه وابوه طيب بعد كده سيدنا ابراهيم كل قصته في سوره مريم دعوه ابوه بعد كده وهبنا له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا مع اولاده طب سيدنا موسى وهبنا له من رحمتنا اخاه هارون نبيا طلب ان اخوه يبقى نبي قال له طيب سيدنا ايه سيدنا اسماعيل وكان يأمر اهله بالصلاه والزكاه قال لا لا لا يعني اولاده ومراته يا اخوانا الجو الاسري في مريم جو رهيب كان ربنا بيقول للصحابه وبيقول لنا دلوقتي ان في اوقات الازمات الرهيبه وحرب الدين وانتشار الفساد خط سيركو ثلاث حاجات تربيه الاولاد والتربيه وتربيه الاسر بقوه كلمه الحق والجهر بكلمة الحق حتى لو اتقتلت حتى لو اتنشرت كلمة الحق والدعوة إلى الله مهما أهل الباطل رفضوها والحاجة الثالثة العبادة الرهيبة سورة مريم كلها محاريب فخرج على قومي من المحراب سيدة مريم قاعدة جوه المحراب بتعبد ربنا سبحانه وتعالى ايه المحاريب ليه المحاريب يا رب ده الامة بتضيع وفلسطين محتلة ومفيش وقت للعبادة لا لا لا لا من غير العبادة في المحاريب عمرنا ما هنجيب شحن ايماني تثبت بيه قدام الفتن الصيحات اللي فيها بعض الجهل اللي تقول لك فلوس الحج والعمرة نوفرها للتنمية داخل البلد يا اخوانا لولا الحج والعمرة ده كان زمان البلد دي انهارت ايمانيا هو احنا عايزين الايمان الايمان ده اغلى من الفلوس انا بروح بدفع في الالاف وبرجع بايمان الايمان ده اغلى حاجة ادفع عمري واخد واخد الايمان فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب يرثني يورث العلم يعني مش فلوس يا اخوانا انبياء لا تورث اصلا فلوس يرثني يعني يورث العلم بتاعي يا رب يعني عارفين قصه غلام الاخدود لما الساحر كبر قال للملك ابعث لي غلام اعلمه السحر عايز العلم يستمر سيدنا زكريا بيقول لربنا كده يا رب المعاني دي ما ينفعش تموت يا رب العلم ده ما ينفعش يروح يا رب المعاني دي لازم تستمر يا رب فهم القرآن والسنة ده لازم يستمر يرثني لازم حد يورث العلم ده وتستمر الأجيال ويرث من آل يعقوب ويرث من آل يعقوب يا إخوان يا مسلمين يا سلفيين يا جميع المدارس العلمية والدعوية يا تبليغ دعوة يا جماعة إسلامية يا كل مسلم مش شرط تبقى سلفي وإخوان ويرث من آل يعقوب الكلمة اللي عدم فهمنا لمعناها دمر التيار الإسلامي سيدنا زكريا نبي العلم اللي عنده لو خده يحيى بس كفاية يبقى يحيى بقى نبي بيقول له لا يا رب ما ياخدش مني أنا بس ياخد مني ومن علماء الأرض الموجودين يعني إيه ما أثرش الموضوع على نفسه ما قفلهاش على نفسه جريمة بتعملها الجماعات الإسلامية وبيعملها بعض اللي بيعلموا الناس انه يقفل الطلبه بتوعه عليه ممنوع بتاع الاخوان يروح يتعلم عند زال الا طبعا من رحم الله احنا مش بنقول ممنوع انا بتكلم على التعصب وما اكثره وما اكثر انتشاره ممنوع بتاع الجماعه بتاعتي يروح يتعلم من جماعه ثانيه ليه احسن يروح مني يروح منك هو بتاعك ولا ملك ربنا سبحانه وتعالى بكلم واحد من الناس مره فبقول له انت قافل على بعض الناس اللي معاك ليه قال لي قلت له انت عندك كام في الميه من الدين انت كلك على بعض كده كام في الميه قال لي 10% مثلا يعني قلت له يبقى ده جريمه انك حارم الناس من 90% من الدين ما يعرفوش عنهم حاجه ده جريمه انتوا عارفين يا ملتزمين سبب ضعف مستوى معظم الملتزمين ايه ان هو قافل نفسه على واحد بيتعلم منه يا اخوانا ما ترحل يا ابني وتاخد من ده وتاخد من ده وتاخد الخير اللي عند جماعه اهل الفضل واهل السنه ليه تقفل على نفسك الواحد يا اخوانا والله لولا مشيه مع التبليغ في فتره عمري ما كنت اتعلمت دعوه الى الله لولا المشي مع الاخوان فتره انا التزمت على ايد الاخوان اصلا التزام من بدايته لولا المشي طبعا التيار السلفي يعني من مفرق الراس حتى اخمص القدمين العلم رب زدني علما الحاجه الوحيده اللي ربنا امر النبي عليه الصلاه والسلام انه يطلب الزياده فيها بلا انقطاع ده زادك لولا الواحد اتعرف على اخوه الجماعه الاسلاميه او الالتزامه كنتش اتعلمت معنى التضحيه والحياه لدين الله وان الواحد مش مهم اي حاجه غير نصره رساله دين ربنا يا اخوانا كل مجموعه بتديك ربنا بيقول سيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا لما بقى اعمل عمل صالح مثلا مع اخوه الاخوان عمل صالح مع اخوه التبليغ عمل صالح بفتكر ان انا ما اعرفش الزمره اللي ممكن ادخل الجنه معاها مين ممكن ادخل الجنه في الاخر باذن الله يعني مع الاخوان ها يبقى احرم نفسي ان انا اعمل معاهم خير ليه ممكن ادخل الجنه مع التبليغ على الفتره اللي مشيت معاهم فيها ممكن ادخل الجنه مع مجموعه مجتهده في صناعه معروف رحت عملت يا ابني اضرب بسهم في كل حاجه ويرث من ال يعقوب كلمه دفعنا دم قلبنا ثمن عدم فهمها التعصب اللي موجود دلوقتي الانتخابات اللي موجوده ده ايه الانتخابات اللي, اللي بتحصل دلوقتي ده ايه ليه ما نتوحدش ليه ما ننسقش مش القضيه تتوحد ننسق ننسق انتخابات عمداء الكليات تفاجئ ان كتير منها اللي بيمسك هم الفاسدين بتوع زمان ليه لان جم بتوع الطيار ده ومصممين على مرشح وبتوع الطيار ده ومصممين على مرشح تبعهم اتقطعت الاصوات جه اهل الدنيا لموا نفسهم وتوحدوا اهل الدين اتفرقوا فاهل الدنيا هم اللي عرفوا كلمتهم تمشي خسرنا دم قلبنا ايام السادات كان كل الكلام الدوله المؤمنه ودوله العلم والايمان كلام بس اهو كان فيه شويه كلام حتى على وش الدوله جه مبارك العلمانيه ودوله حورس ودوله والعياذ بالله ان لا دين في السياسه ولا سياسه في الدين ليه ليه الجيل اللي قبلنا اتشغل انه يتشكل مع بعضه ليه اتشغل انه يتشكل مع بعضه لو كان بنى على الثروه والرصيد اللي كان في السبعينيات في ال30 سنه بتاع مبارك كان زمان الوقت الدين مال العالم ليه ليه نتشغل بنفسنا ليه نتشغل ليه ما نعرفش ان احنا حاجه واحده المشكله ان ندرك انه لا مشكله دعنا نتفق اننا لابد ان نختلف ودعنا نتفق اننا حينما نختلف لا نتنافر بل نتكامل ودعنا نتفق اننا ان فقهنا الوجه الاخر لعمله الاختلاف وهو التكامل امكننا ان نتعاون يا اخواني اختلفنا فتكاملنا فتعاوننا فنلنا ما نتمنى يا اخوانا يا اخوانا ده دين الوحيد اللي كان يقدر يشيله محمد بن عبد الله لوحده لازم كل واحد مننا دلوقتي يتعاون مع الباقيين لازم نعرف يعني انا هقف عند يرثني ويرث من ال يعقوب لان خلاص ما عادش غير دقائق زي ما قلت لكم انا مش مستعجل خالص خالص خالص انا مش مستعجل نهائي وعايز يعني ايام ما كنت بشرح جزء ال 29 وجزء ال 27 واجيب صوره قف في مره واجيب الزلات في مره الموضوع ده كان بيرهق الواحد جدا جدا وكان بيخلي المعلومات ورا بعض ورا بعض ورا بعض وما فيش وقت عايز اشرح صفحتين ونص كل ايه منها عايزه لها عايزه لها درس لوحدها لا لا لا لا احنا عايزين نعيش وطول ما الامر علم نافع بفضل الله وطول ما الامر كلام بيوصلنا لربنا الموضوع مش خلصنا ايه وما خلصناش ايه ممكن هبلي من لدنك بس معنى الاسباب يخرج من قلوبنا الليله ده بس كفايه انه ينور لنا حياتنا ممكن بس معنى ان الشوق لاقامه صله مع الله لما نقعد نشوف كده اللي اقاموا الصله مع الله في الصوره وصلوا لايه يقلب لنا حياتنا كفايه ممكن بس معنى كافها يا عين صاد ان اللي فاهمه واللي مش فاهمه هعبدك بيه يا رب مدام ده امرك يخلينا نقفل مع كل اعداء الشريعه ونعرف يعني ايه الثقه في شرع الله ممكن يا اخوانا ذكر رحمة ربك عبده وزكريا بس نظرة رحمة يا رب تملى حياتنا كده ويا رب يا رحمن اوصلنا برحمتك ما تقطعهاش عنا زي ما ربنا قال للرحم من وصلك وصلته حبل سر رحمات بقى يعني حبل رحمات جسر امدادات رحمات ومن قطعك بتته زي قطع الحبل السوري هو ده اسم الرحمن الجملتين دول هم اللي جابوا لك معنى اسم الرحمن يعني يعني في في في معنى في غاطل اسم يرغبك جدا في الرحمات ولو اقبلت على الله ويرعبك لو بعدت عن الله كفايه ان احنا نخرج بان احنا بدات تنور عندنا كده في معنى اسم الرحمن او ان احنا بدانا نعرف ان القران يا اخوانا مش كلام وخلاص انا مش بقرا جرايد انا يا اخوانا مش ب... القران لازم نعيش معاه القضيه مش ان انا خلصت سوره وفهمت سوره خليك مع ايه ايه واحده تكفي ايه واحده تغير حياتك كلمه واحده تغير حياتك كلها تغير حياتك وتغير كل حاجه في حياتك ولم اكن بدعائك رب شقيا كفايه ان احنا نخرج بس بالمعنى ده كفايه كفايه ان احنا نخرج بمعنى ان ربنا بيحبني ممكن يحبني انا وي- ويتحنن علي انا ويوديني انا ويفرح بيا انا لو اقبلت على الله كفايه المعنى ده كفايه كلمه يا زكريا انا نبشرك الكلمه الرهيبه فضيحه الماديه وفضيحه الاسباب الكلمة العظيمة الكلمة ال- اللي خمس دقايق سيدنا خد بيهم سيدنا زكريا خد بيهم يحيى من خزائن الله كفاية يا اخوانا ان احنا نطلع بكلمة واحدة بس من كلام ربنا ولكن نعيش معاها صح نعيش مع دعاء زكريا ده مش دعاء ده مناجاه وهن العظم مني اشتاق ده بيناجي ربنا تعرفي تناجي ربنا كده تعرفي تتكلمي مع ربنا تعرف تسجد وتقول له يا رب انا تعبان وفقير ومحتاج وجاهل ما اعرفش اعمل حاجه وانت يا رب الكريم الرحمن الرحيم القريب المجيب الرحيم الودود انت الاحد الصمد انت الحي القيوم عاي- يا رب يا رب انا عايز انا عايز كذا انا يا رب نفسي في كذا يا رب استعملني يا رب اختارني يا رب اهديني يا رب ارفعني في دينك في مقامات الايمان يا رب اجبر كسري يا رب اغفر لي يا رب ارزقني يا رب عافني تعرفوا يا جماعه زي ما سيدنا زكريا سيدنا زكريا عمل ايه ثلاث حاجات اول حاجه اظهر ضعفه انا يا رب غلبان وضعيف تاني حاجه توسل الى الله بالله وانت يا رب عظيم وكريم وقريب ومجيب تالت حاجة انا يا رب عايز بقى ايه الطلب الفلاني عشان اقدر ارضيك اكتر يا رب واقدر اقرب منك اكتر يا رب فانا عايزه عشان صلتي بيك مش مجرد طلب دنيا لا لا لا لا ده طلب دنيا عشان الدين يا رب وعشان ما افتنش عن طريقك نعرف يا اخوانا نعيش العلاقة ديت يرثني ويرث من آل يعقوب دي آخر كلمة هنقف عليها وأوجه في النهاية نداءين نداءين النداء الأول إلى إخوة الجماعات الإسلامية أيا كان اسمهم وأيا كان مسماهم وأيا كان موقفهم زي المهاجرين والأنصار الأسماء ما فيهاش حاجة والتميز في العمل ما فيهوش حاجة والتخصص ما فيهوش حاجة وإن كل فريق يبقى مع بعضه بس في النهاية متألفين ما فيهاش حاجة إنما أوجه نداء يا إخوانا يا إخوانا التنسيق يا إخوانا يا إخوانا نحب بعض يا إخوانا نؤمن ببعض يا إخوانا نقدر قيمة بعض تبقى الإخوان دول نور عينيك ده بيعملوا مخالفات يا عمي يا عم الصورة على بعض كلها شكلها إيه ما كله بيعمل مخالفات وهو حل المخالفات نبطح بعض هو حل المخالفات نبطح بعض واحنا قاعدين في مجزر يا إخوانا ماسكين إيه لبعض يا إخوانا الاخوان دول يبقوا نور عينيك والتبليغ دول يبقوا روح قلبك والسلفيين دول يبقوا ايه بقى ده دمك ولحمك بقى والمجاهدين في سبيل الله دول يا مهجة قلبك وكبدك يبقى يا اخوانا كده بعضكم من بعض زي ما ربنا قال ده انتوا حته من بعض ده انتوا كانكم جسم واحد وكل واحد منكم عضو من الاعضاء هكرمكم كلكم وهديكم كلكم الاسلام نهر وكل عمل من الاعمال قناه بتصب في النهر الاهم ان النهر يتملى انا فرحان ان الاخوان شغالين للدين انا فرحان بالتبليغ انا فرحان بال- بالسلفيين انا فرحان بمدرسه الدعوه السلفيه في اسكندريه انا فرحان بكل واحد بيعمل لدين ربنا في موفق اكتر من واحد في مجتهد اكتر من تاني ولكن في الاخر بعضكم من بعض في الاخر كلكم ربنا بيتحنن على الجميع النداء التاني النداء التاني بعد نداء حرام عليكم حرام عليكم دينكم دي جريمة التعصب جريمة التعصب قطح في الإخلاص التعصب تدمير تدمير للعمل التعصب هدم للدين انت فاكر انك جندي للدين تقابل ربنا يوم القيامة ربنا يقول لك انت كنت هدام للدين لانك كنت متعصب لانك كنت متشدد على اخوانك حرام ده جريمة دي كبيرة هو كبائر الزنا والقتل بس والتعصب ضد الملتزمين وانك انت تتمنى ان الملتزم ده ما كانش يبقى موجود عشان انت تبقى لوحدك دي مش كبيره من الكبائر ده اخلاص ده دين نبي وبيقول يرثني ويرث من ال يعقوب كلمه رهيبه انما احنا انا بتاع كله يعني إيه بتاع كله يعني لا الاخوان بتوع كله ولا السلفيين بتوع كله ولا التبليغ بتوع كله ولو كل واحد فيهم موت نفسه مفيش حاجه اسمها بتاع كله هو في في الطب حاجه اسمها بتاع كله ده دكتور اطفال ده دكتور جراحه ده دكتور حتى الجراحه 50 50 حاجه اسمها بتاع كله النداء الثاني لوجهاء التيار السلفي اساتذه الجامعات واساتذه كليه طب من الملتزمين واللي بيحبوا الشرع مش سلفي سلفي مين مش سلفي ده يعني اللي هم على نهج السنه يعني السلفي مش معناه ابو دقن بس يعني اللي مشهورين وسط الناس رجال الاعمال الملتزمين اللي الناس كلها عارفاهم وعارفه فضلهم يا اخوانا رجاء يا اخوانا معركه الانتخابات القادمه من المعارك الفاصله في مصر اه مش هي المعركه اللي هتقوم الشريعه الاسلاميه الشريعه هتقوم لما الناس ترجع لربنا اه مش هي المعركه اللي هتحرر فلسطين ولكن معركه مصيريه خطيره يا اخوانا رشحوا نفسكم حرام يا اخوانا ده تولي يوم الزحف اما راجل اعمال عنده 100 مليون جنيه ويجي الانتخابات الجايه امال مين يرشح نفسه نسيب احنا الدروس ونسيب الفضائيات ونسيب المساجد وننزل نرشح نفسنا في الانتخابات انت صغرك الدنيا اشتغلت في التنميه وبقيت استاذ في كليه طب عالمي وانت بقيت راجل اعمال عالمي ده صغرك الدنيا الله لما نحتاجك ما نلاقيكش لما النبي عليه الصلاه والسلام عباد بن بشر والجيش راجع من غزوه ذات الرقاع من يحرسنا الليله من يحرسنا الليل عبان بن بشر قال انا يا رسول الله ووقف اتضرب بالسهام وفضل واقف نزف وفضل واقف يحرس جيش المسلمين احنا بنقول لكم يا ايها الوجاهات الدنيويه في الصف الملتزم من يحرس شريعه الاسلام في مجلس الشعب الليله من يحرسنا الليله ازاي يا اخوانا مش عايزين ترشحوا نفسكم حرام حرام مش عايزين ده صغرك يا ابني ده مش صغر الشيخ فلان والشيخ فلان وطالب العلم فلان والداعيه فلان ده صغرك انت هتتولى انت حر رضوا بان يكونوا مع الخوالف انت حر بس اوعى اوعى حد يضحك عليك ويقول لك انك ما انتش انت في ساعه انك ترشح ولا لا اوعى يبقى بيضحك عليك اوعى تفتكر انك مش هتتسال قدام ربنا واللي هيختاروا الناس في الانتخابات اللي انت هتختاره في الانتخابات ده قدام ربنا هتتسال عنه اخترته لربنا ولا اخترته لهواك وللدنيا اوعوا تفتكروا ان ده مش دين السياسه صغر زي ما التنميه صغر زي ما الدعوه صغر زي ما الجهاد صغر زي ما العلم صغر القران مش كتاب علم ودعوه بس القران كتاب تنميه وكتاب سياسه ربنا في سوره الكهف حففناهما بنخل جعلنا بينهما زرع ربنا في سوره الكهف وصف لك ارض زراعيه مزروع فيها ثلاث انواع زراعات يعني ايه ربنا بيعلمنا التنميه الزراعيه ربنا بيعلمنا التنميه الصناعيه والتنميه العسكريه والتنميه الكيميائيه واتكلم عن السبايك الكيميائيه في سوره الكهف واتكلم عن صناعه الدروع في سوره سبأ ليه قران كتاب تنميه وكتاب سياسه سيدنا يوسف طلب ترشيح نفسه سيدنا يوسف مسك الوزاره وهو نبي وهو نبي مين اللي قال ان القران مش كتاب سياسه وكان في دوله كافره وسايس الدوله الكافره رغم ان كان في منكرات وفي مال حرام القرآن كتاب تنمية وكتاب سياسة الجهاد السياسي صغر عظيم عظيم لا يقل عن الجهاد الدعوي ولا يقل عن الجهاد العلمي والجهاد التنموي كذلك نوسع افاقنا ربنا يجبر خاطركم بلاش نظام تريح القلوب ده يا عم اتعب عشان الدنيا يا عم في حاجة اسمها الجهاد بالوجاهه جاهد بوجاهتك يا اخي جاهد بمالك يا عم هتخسر لك ايه يعني ده نظام قوائم المره دي تكاليف بسيطه يا عم هتتعطل عن عيادتك يا سيدي الصحابه خرجوا في تبوك وسابوا الثمار لما الدين احتاج الدين محتاج دلوقتي سنه ونص مجلس شعبي يتحط في الدستور على شرع ربنا وبعد كده يا سيدي ارجع لشركتك وبرضه هتتابعها يعني مش هتسيبها ده هم يومين في الاسبوع هتروح فيهم ذلك المجلس واتبع عيادتك واتبع مؤتمراتك مش هتخسروا نداء حار نناديكم نداء الى اصحاب القلوب الرحيمه من الوجاهات الدنيويه في التيار الملتزم من اساتذه الجامعه المعروفين اساتذه الطب المعروفين رجال الاعمال الكبار وجهاء المجتمع الملتزمين سواء ملتحين او غير ملتحين نبوس راسكم نبوس راسكم رشحوا نفسكم نبوس راسكم الاخوان مش هيقدروا يشيلوها لوحدهم فعززنا بثالث كلنا تعزيز لبعض اخوان نور عينينا ونتمنى نصرتهم ولكن مش هيقدروا يشيلوها لوحدكم انصروا دينكم يا اخواننا ده صغركم محدش يضحك عليكم والا لو ما عملتوش ده امال انت بتعمل ايه بتدعو لا بتجاهد لا بتطلب علم لا اما ده صغرك عايز تبقى من غير صغر تقابل ربنا كده مع الخوالف والعياذ بالله كعب بن مالك تخلف مره شوفوا حصل له ايه في سوره التوبه اوعوا تتخلفوا ده قرار مصيري لسه 10 ايام على فتح باب الترشيح ربنا يبارك فيكم قبل ما اسيبكم ان شاء الله باذن الله يا اخوانا قناه الرحمه ليها تردد جديد من باب نشر الخير بقى ونشر الهدايه باذن الله سبحانه وتعالى قناه الرحمه لها تردد جديد اكتبوه سريعا على النايل سات 11 من الشمال طبعا لليمين 11 8 2 3 11 8 2 3 رأسي رأسي معامل الترميز 27 500 كل معاملات الترميز كده معامل الترميز 27 500 معامل التصحيح 5 على 6 ده نشر هدايه ابعتوها رسائل واكتبوها على مواقع النت كلها وعرفوها لجميع اللي بيعملوا وصلات فضائيات من باب نشر الهدايه احنا بننتمي لكل الاعمال الصالحه اللي بتخدم دين ربنا تاني تردد قناه الرحمه الجديد على النايل سات 11 8 2 3 رأسي معامل ترميز 27 500 معامل تصحيح 5 على 6 نخرج من درس النهاردة معانا اثنين اصحاب الصاحب الاولاني الدعاء لم اكن بدعائك بي للمصاحبة باقي المصاحبة باقي ال- ال- نصاحب الدعاء والصاحب التاني القرآن نصلي الليلة بسورة مريم كده ونعيش مع المعاني الجميلة دي بإذن الله سبحانه وتعالى ونخرج بمعنى السماع سيدنا زكريا سمع كلمة غيرت مجرى حياته وهو نبي وهو نبي اسمعي شريط يغير مجرى حياتك احضر درس في الجامع اسبوعي يغير مجرى حياتك كل الدعاة رجعوا للمساجد بفضل ومنة الله سبحانه وتعالى كلهم الشيخ محمد حسان اد- في التوحيد كل خميس في المنصورة فضل ومنة الله الواحد برضه رجع في السلاب في المنصورة ال- كل الناس الشيخ محمد يعقوب يعني جزاه الله خيرا كل 4 في 6 اكتوبر كل الشيوخ والدعاء و- و- و- رجعوا لدروس المساجد اسمعوا درس ممكن يغير حياتك كلمة ممكن تغير حياتك اسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور ابصارنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم اجعلنا من اهل القرآن الذين هم اهلك وخاصتك اللهم صلنا اليك اللهم اجعلنا من اهل الدعاء يا رب اللهم لا تجعل في قلوبنا الاك ولا تجعل همنا الا رضاك ولا تجعل رغبتنا الا اليك ولا تجعل توكلنا الا عليك يا رب احي قلوبنا بالقرآن طهر قلوبنا بالقرآن احي ليلنا بالقرآن اجعلنا من الذين يتلون القرآن آناء الليل وآناء النهار على الوجه الذي يرضيك عنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خير
نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي